يا الله واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني أخوي وحبيبي النهاردة محتاجين نطلع لكوكب الكوكب دوت لو قدرنا نتخلق بالخلق اللي فيه بفضل الله سبحانه وتعالى هنضمن ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا عبادتنا وان نضمن ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعائنا تعالوا نركب سفينه الفضاء يلا بسرعه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون يلا طالعين في سماء الطاعه الله اكبر بنقرب من عالم الكواكب اللي موجوده بفضل الله سبحانه وتعالى قربنا ودخلنا على كوكب اسمه كوكب الورع كوكب الورع كوكب جميل قوي قوي خلق عظيم جدا جدا لا يتخلق به الا اهل الايمان والتقوى ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين الورع في زمن انتشر فيه الطمع لكن في ناس بفضل الله هم قله قليله لكن موجودين ناس عندهم ورع ناس عندهم فعلا رغبة في الآخرة ناس عندهم زهد شديد جدا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا بسرعة كده قبل ما الوقت يجري نشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت علشان نعيش مع الخلق الجميل ده ونتعلم الخلق الجميل دوت كان أول قصر كان قصر عجيب جدا كان قصر واحد صاحب الجرة مين اسمه أو اسمه إيه الراجل ده إحنا مش عارفين لكن هو صاحب الجرة معروف بكده قصر صاحب الجرة إيه صاحب الجرة تعالى نشوف حديثه من القصة الجميلة اللي قالها لنا النبي اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال صلى الله عليه واله وسلم اخبر ب- في عجاله سريعه كده معنى الحديث ان في رجل اشترى من رجل ارض الكلام ده كان في بني اسرائيل فالرجل اللي اشترى الارض ده او الارض ديت من التاني حصل ايه وهو بعد ما اشترى منه الارض ابتدى من تاني يوم مباشره ابتدى ان هو يعني يحرث في الارض ويشتغل فيها وقدرا بيضرب بالفاس فجأة لقى شيء صلب كده تحت الفاس بيفحت بالراحة كده وبيشيل التراب بالراحة أو الطمي بالراحة لقى جرة كبيرة حاجة كده زي زلعة كبيرة كده مليانة ذهب فراح واخدها وراح رايح لصاحب الأرض اللي اشتراها منه طب يا عم انت اشتريت الارض خلاص الارض دي اصبحت ملكك انت يعني اللي تلاقيه كله حلالك يعني بلغه الناس يعني لا راح لصاحب الارض وقال له يا اخي لقد اشتريت منك الارض فوجدت فيها جره من الذهب فلعلها م- يعني بتاعتك قال له لا والله ليست ملكي قال له طب خلاص حتى لو ما كانتش ملكك اه، اتفضلها برضه خدها فقال له لا أنا بعت لك الأرض بما فيها التاني قال له لا أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الجرة سبحان الله ففضلوا هما الاثنين يعني يتناوشوا مع بعض ويتداولوا مع بعض الكلام زعلانين من بعض مش عشان هات لكن علشان خد كل واحد بيقول للتاني خد زعلوا من بعض عشان كلمة خد مش عشان كلمة هات سبحان الملك فالاتنين اول ما لقوا بقى الموضوع بقى احتدم بقى وده زعلان وده بيقولوا لا انت خد جارة ده بيقولوا لا انت اللي خدها قالوا خلاص نتحاكم الى ايه الى القاضي فراحوا للقاضي بيتحاكموا ما بينه ايه رايك انا اشتريت من الراجل ده الجره ديت وهو الراجل ده يعني اشتريت من الراجل الارض ديت فلقيت فيها جره الذهب حبيت اديها له ما رضيش ياخدها وعايز يديها انا أنا. فايه رايك احكم ما بيننا فالرجل تعجب القاضي قاعد وده أغرب يعني أغرب قرار أو أغرب قصة وردت على قاضي على وجه الأرض تعالى يا قاضي واتفرج على اللي بيحصل النهارده بين بعض المسلمين اللي واكلين حقوق بعض اللي بينصبوا على بعض اللي بيحتالوا بأي طريقة علشان يحرموا قرايبهم من الميراث وبيحرموا قرايبهم من فلوسهم ومن حقوقهم تعالى اتفرج النهارده مش بيتناوشوا وبي... وبيعملوا مشاكل علشان خاطر خد لكن علشان خاطر هات فسبحان الله فالقاضي تعجب وتبسم وقال هل عندكم من أولاد؟ قالوا أجل واحد فيهم قال له أنا عندي غلام ما شاء الله كبير والتاني قال له وانا عندي جاريه برضه بنت كبيره قال له خلاص زوجها الغلام للجاريه وانفقوا من تلك الجره على كل ايه على كل العائلتين سبحان الله كان دي ثمرة جميلة جدا فكان صاحب الجرة دي كان ليه قصر جميل جدا في كوكب الورع بفضل الله سبحانه وتعالى تاني واحد كان ليه قصر جميل جدا جدا طبعا كان الإمام العلم الكبير الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق في الحديث اللي رواه البخاري كان ليه قصة جميلة جدا نحكيها لكم بسرعة بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر كان عنده غلام عبد عنده كان عنده غلام الغلام ده كان بيروح يشتغل كل يوم ويأتي بالخراج بالمال ويروح يدي لأبي بكر يعني آم، آه، الطعام أو غير ذلك فالمهم في يوم من الأيام كان طبعا كل يوم بيجيب له الأكل فأبو بكر يسأله كل يوم يقول له من أين أتيت بهذا الطعام يقول له يا أبا بكر والله أو يا, أو يا سيدي رحت اشتغلت واحتطبت وعملت وبعت الخشب و و، فجيت بالأكل ده. آه تمام حلال في اليوم الثاني عملت كذا فكل يوم يسأله في يوم مرة واحدة يا جماعة نسي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يسأل الغلام فالغلام حط الأكل قدام أبي بكر فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه راح واكل كل قد إيه؟ لقمة واحدة ما كانش بقى رغيفين ثلاثة هو لقمة واحدة فأكل لقمة فالغلام استغرب فقال يا سيدي كنت تسألني كل يوم من أين أتيت بهذا الطعام واليوم لم تسألني قال أجل من أين أتيت حط الرغيف بقى كده قال له من أين أتيت بالطعام قال يا سيدي كنت تكهنت لقوم في الجاهلية قبل أن أسلم يعني طبعا الكهانة حرام وأجر الكاهن حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة يعني الكهانة أصلا حرام وهو كمان ما كانش بيحسن الكهانة يعني كان بينصب عليهم قال فلقيتهم اليوم فأعطوني هذا المال فجئتك منهم الطعام فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ووضع إصبعه في فمه يريد أن يتقيأ مفيش يعني اللي مش قادر يتقيأ لأن هي لقمة واحدة ويقول له يا خليفة رسول الله يعني رفقا بنفسك فقال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها وفضل يتقيأ لحد ما أخرج هذه اللقمة وقال أما علمتم أما علمتم أن العبد لا يرفع له دعاء أربعين يوما أربعين يوما إذا أكل لقمة من الحرام ده كان موقف جليل جدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هدية لكل من لم يتورع عن أكل الحرام ناس يعني مش عايز أقول فعلا في ناس فعلا بكل أسف لا تتورع أبدا عن أكل الحرام ما تفرقش معاه حلال ولا حرام المهم وده الن- وده اللي النبي قال عنه كما عند البخاري يأتي على الناس زمان والله يا رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كأنه شايفنا وشايف حال الأمة من وراء زجاج شفاف قال لا يأتي زمان سيأتي زمان على أمتي لا يبالي فيه المرء من أين أخذ المال أمن حلال أم من حرام مش فارقة معاه ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين أخوي وحبيبي كان القصر الثالث الجميل اللي موجود في كوكب الورع كان لأمير المؤمنين فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان في قصة عجيبة جدا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بيحكم 26 دولة في يوم من الايام ابنه عبد الله بن عمر راح من خالص ماله الحلال الحر اشترى بعض الابل اللي هي هزيله جدا جدا كده وشكلها يعني م- تعبان وراح واخدها وطلع بها على الاماكن المراعي وبدا ياكلها ويشربها لحد ما سمنت ما شاء الله واتملت لحم وراح السوق عشان يبيعها وهو رايح يبيعها كان في دخول الوقت ده دخول امير المؤمنين عمال بيطمئن على احوال الرعيه فبص لها ابل ما شاء الله متينه كده ومليانه لحم فقال ابل من هذه قالوا ابل عبد الله ابن عمر بن الخطاب فقال بخ بخ يا ابن عمر وراح منادي عليه قال تعالى يا عبد الله من اين اتيت بهذا قال يا أبتاه أو يا أمير المؤمنين اشتريت إبلا أنضاء يعني هزيلة فسمنتها في المراعي قال أجل نعم عمر بن الخطاب بيقول له أجل دخلت بالإبل في المراعي فقال الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين وأطعموا إبل ابن أمير يعني هيجملوك طبعا على حساب الإبل التانية بتاعت الناس البسطاء ثم قال يا عبد الله بن عمر خذ رأس مالك بع هذه الإبل وخذ رأس مالك وضع بقية المال في بيت مال المسلمين ولا تعد إلى هذا يا سبحان الله يعني مش من حق عبد الله بن عمر بمناسبة انه ابن امير المؤمنين انه يعيش زيه زي اي واحد من الرعية ويتاجر ويبيع ويشتري ويعيش هو بيعتبر ان دوت في تعدي ليه؟ لأنه بيقول أكيد هيجاملوك ويأكلوها ويشربوها ويسمنوها لأنها الإبل بتاعت ابن أمير المؤمنين فخاف سيدنا عمر إن يكون السم... الس- السمنة اللي حصلت للإبل ديت جاءت مجاملة على حساب ضعاف المسلمين فقال له بيعها وخد رأس مالك وضع باقي المال في بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام وهو أمير المؤمنين يا جماعة راح عشان يحج صرف في الحج رايح جاي يعني تخيل من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى إلى المدينة 80 درهم 80 درهم مش 80 دينار 80 درهم فقال ما أخلقنا أن نكون قد أسرفنا في مال الله جل وعلا إيه ده والله أنا خايف نكون إحنا فعلا أسرفنا وصرفنا كتير جي. يعني تخيل واحد راح يحج دفع مثلا آه يعني مثلا 200 جنيه فاهم ازاي؟ وهو راجع بيقول والله العظيم انا خايف اكون افتريت وصرفت كتير. عمر بن الخطاب بيعمل كده. بيقول ما اسرفنا ان او ما اخلقنا ان نكون قد اسرفنا في مال الله عز وجل. في يوم من الايام يمرض يمرض سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين اللي لازم يكون صحته زي الفل عشان يقدر يحكم ويقدر يشوف احوال الرعيه ويقدر يشوف مصالح المسلمين يمرض. فيصف له الطبيب العسل. قال له علاجك ان انت تشرب عسل. امير المؤمنين ما عندوش في بيته عسل. لكن كان في عكة من عسل برطمان عسل أو زلعة فيها عسل موجودة في بيت مال المسلمين يطلع عمر بن الخطاب على المنبر وينادي على الناس ويقول لقد أشار علي الطبيب بأن أتناول العسل وهناك عكة من عسل في بيت مال المسلمين فإن أذنتم لي أن آخذها وإلا فهي علي حرام عمرك تخيلت حاجة زي كده شيء والله العظيم يا جماعه فوق الخيال تعال احكي لك قصه جميله جدا برضو لواحد برضو كان ليه قصر الامام الزجاج الامام الزجاج رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام خارج من بيته كان بقاله ثلاث ايام وده اليوم الرابع ما كلش ولا لقمه وما فيش في جيبه دينار دينار واحد عشان ياكل ويعيش زي الناس ما عايشه خارج لبيت الله الحرام كان عايش في مكه فهو خارج بدأ يسأل المولى عز وجل يقول يا رب يا رب يا رب يسر لي من يطعمني فإني لا أحب أن أسأل أحدا يا رب أنا مش عايز أسأل حد أنا مش عايز أطلب من حد فلوس يا رب مش عايز أذل نفسي يا رب غير ليك يا رب يصل لي يا رب الطعام بقالي أربع أيام ما أكلتش وهو في الحرم داخل يصلي وبيطوف فجأة لقى عقد العقد ده كان غالي جدا جدا فراح واخد العقد وراح شايله في بيته ورجع تاني الحرم يبحث عن صاحب العقد فوجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كذا وكذا سأعطيه خمسمائة دينار فراح منادى على الرجل قال له العقد بتاعك مواصفاته ايه قال له مواصفاته كذا ولونه كذا ومحطوط في كيس لونه كذا والعقد دوت عدد حباته كذا فذهب به الى البيت وفعلا راح مراجع كل المواصفات لقاها مواصفات هي هي بفضل الله سبحانه وتعالى فراح مديله العقد واذا بالرجل يخرج له 500 دينار فالامام الزجاج فكر كده وقال له لا يا اخي انه لا ينبغي ان اخذ منك ثمنا على ذلك ابدا اني فعلت هذا الامر ابتغاء مرضات الله فليكن هذا الامر ابتغاء مرضات الله قال له يا اخي والله خذ هذا المال يعني ب- بنيه صافيه والله لا اريد شيئا يعني انا انا بديها لك بسماحه نفس قال له لا والله لا اريد شيئا قال وبت طاويا ما أكلت شيئا لحد ما جاله جار ليه بعد كده ويعني وحس بالأزمة اللي هو فيها وأطعمه الإمام الزجاج شوف القصة العجيبة بيقول في يوم من الأيام كنت رايح مسافر من بلد لبلد أبحث عن عمل خلاص ضاقت بيا أرض مكة رحت بقى من من المكان بقى قريب من جدة كده ركب آه، سفينة ويعني حب يروح مكان تاني علشان إيه يعني يلتمس لقمة عيش طيبة يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن السفينة تغرق وكل من معه يموت ولم يبقى إلا الإمام الزجاج تعلق بلوح خشب حتى ما وصل لجزيرة من الجزر فنزل فلما نزل هناك دخل على ناس أهل قرية فعرفوا إن هو راجل غريب فأكرموه وجابوا له لبس وأكلوه وشربوه وسألوه من أين أنت قال أنا من أهل مكة فقالوا سبحان الله هل تحفظ شيئا من القرآن قال أحفظ القرآن كله واقرا القران واكتبه بفضل الله سبحانه وتعالى قال له طيب ده امام المسجد بتاعنا مات فتعال انت نشوف يعني نجرب ونسمع صوتك وجا فدخلوه للامامه دخل فسمعوا صوتا جميلا ما شاء الله ويعني ما شاء الله عنده اتقان في قراءه القران قالوا له بس يبقى انت الامام بتاعنا اه طيب قعد معاهم ثلاث اربع شهور بداوا بقى ايه يبعتوا له اولادهم يحفظهم القران ويعلمهم اللغه العربيه ويعلمهم الكتاب والسنه و و. فرحوا بيه جدا وانسوا بيه جدا قالوا له خليك معانا بقى عايش على طول وعشان تعيش معانا ايه رايك تيجي نجوزك بقى وتعيش معانا قال لهم ماشي موافق بس انا ما انت عارفين لا يسمع لا درهم ولا دينار قال له ما تشغلش بالك العروسه موجوده والفلوس موجوده والبيت موجود احنا مش عايزين غير انسان تقي زيك يحافظ على البنت دي فاذا بالامام الزجاج يزفوه على ابنه امام المسجد اللي كان هو راحوا بقى المسجد ده فلما زفوه عليها نظر في صدرها في ليله البناء طبعا كانت موجوده في وسط المحارم بتوعها فنظر في صدرها فوجد العقد اللي هو لقاه في الحرم فاستغرب قال سبحان الله ما هذا العقد قالوا له يا امام انت كسرت بخاطر البنايه يعني بدل ما تبص لها هي عمال بيبص العقد قال لهم لا العقد ده ليه قصه عجيبه جدا عندي قالوا له ايه القصه قال لهم كنت في الحرم في يوم من الايام لقيت العقد ده ولقيت راجل بينادي وبيقول هدي 500 دينار للي هيلاقي العقد ده فانا اديته العقد ورفضت ان اخذ مالا فترى هو ده العقد فكبر الناس وهللوا لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر قال لهم خير يا جماعه في ايه قالوا له يا سيدي الراجل اللي لقى العقد ده اللي انت اديته العقد دوت هو امام المسجد وهو ابو البنت ديت ولما انت اديته العقد ورجع البلد ديت قال لهم والله لقد وجدت رجلا تقيا والله ما رايت اتقى لله منه والله نذر علي لله ان وجدت هذا الرجل لأزوجنه ابنتي فمات الرجل قبل أن يراك ويقدر المولى عز وجل أن أنت تركب السفينة وتطلع لحد ما توصل عندنا وتبقى أمام المسجد ونجوزك من نفس البنت اللي أبوها كان بيتمنى أن هو يجوزها لك قال فعشت معها بأنعم عيشة وأنجبت لي ولدين كالفهدين أو كالقمرين سبحان الله وعشت أنا وزوجتي وأولادي الاثنين لحد ما ماتت زوجتي وورثت العقد أنا وأولادي وبعت العقد حتى أنفق على أولادي ومات ولدي الولاد الاثنين كمان ماتوا وأنا ما زلت أنفق يعني من هذا المال الذي آه يعني أخذته من مال هذا العقد قال حتى نفد ما في العقد أو مع- نفد المال الذي بعت به العقد وما بقي إلا الدرهمان وهما معي الآن يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أخوي وحبيبي الإنسان يكون عنده ورع لكن كان أعظم قصر في الكوكب ده كالعادة هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب أعظم قصر في كل كوكب بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع عن أي شيء أي شيء في مش شبهة في ذرة شبهة كان يتورع عنها قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إني لأنقلب إلى أهلي لما برجع بيتي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها خد بالك ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة فألقيها مرة ثانية حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعال نشوف إزاي النبي كان بيعلم الأمة الورع ان انت تتورع عن اكل الحرام ان انت تتورع عن سؤال الناس ان انت تتورع ان انت تاخد مال ما هوش من حقك ان انت تتورع عن ان انت في يوم من الايام تدخل جوفك او جوف اولادك او زوجتك لقمه من الحرام قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم احب الي من فضل العباده وخير دينكم الورع عن الحسن بن علي كما عند الترمذي بسند صحيح قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة الله أكبر أحيانا الإنسان بيروح يقول ل- للمفتي أو لشيخ من المشايخ أنا عملت كذا حطيت فلوسي في البنك الفلاني عملت الصفقة الفلانية يا ترى دي حلال ولا حرام كون إن أنت بتسأل أنت قلقان انت قلقان والا لو كان العمل ده حلال صرف لا يمكن ابدا تسال اللي شغال في بنك بيروح يسال هو شغل البنك حلال ولا حرام اللي شغال في التامينات بيسال هو شغل التامينات حلال ولا حرام انت لو كنت شغال في مطعم بيقدم لقمه حلال كنت سالت طبعا لا يمكن تسال لكن بتسال ان انت حاسس من جواك ان في ريبه ان في شبهه ربنا يرزقنا واياكم الحلال الطيب عن النواس بن سمعان كما عند مسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ولأن يأخذ ترابا فيجعله في فيه أي في فمه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عز وجل عليهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بسند صحيح أنا عمال بسرد لك أحاديث تدل على أن النبي بيحضك على العفة أن أنت تكون إنسان عفيف ما ت- ما تجريش ورا بطنك ما تجريش ورا لقمة حرام ربنا يرزقنا وإياكم الحلال الطيب قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولا يهمك لو فاتتك الدنيا كلها كفاية عليك الأربعة دولت إيه هم يا رسول الله قال حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة الله أكبر أعدهم تاني حسن أمانة صدق حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه الحلال بين واضح واضح مش محتاج تسأل عنه والحرام بين برضه واضح لكن بينهم ايه امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن طالما في شبهة قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه سبحانه وتعالى إن دايرة الحلال والحرام دايرة الحلال كبيرة جدا خد بالك ودايرة الحرام قليلة جدا ودايرة الشبهات أكبر من دايرة الحلال والحرام فالناس ولذلك ربنا اما قال في كتابه قال ايه؟ قال قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، معناه ايه؟ هعد لك الحرام بس كده والباقي كله حلال. ده معناه ايه؟ معناه الحلال كتير والحرام هو اللي قليل. الناس بقى وسعت دايره الحرام بال... بالشبهات والشهوات وال... وال... وال... وال... والحيل التي احتالها كثير من الناس في هذه الايام لحد ما ضيقوا دايره الحلال ووسعوا دايره الحرام حتى انك انت النهارده لما تعوز تشتغل تلاقي قدامك 20 وظيفه منهم على الأقل 15 وظيفة حرام وخمس وظائف حلال ليه الناس ضيقت الحلال وكترت الحرام بين الحلال والحرام دايرة الشبهة فأنت طول ما أنت في دايرة الحلال لا يمكن تقرب من الحرام لكن لو انتقلت من دايرة الحلال ودخلت دايرة الشبهة يقينا هتقع في الحرام عشان كده ابعد الامام البخاري قبل ما قبل ابوه ساعه لما جه يموت راح منادي عليه نادى على الامام البخاري قال يا بني والله لقد تركت لك الف الف يعني مليون والله ما أعلم فيهم درهما فيه شبهة مش حرام ليه؟ لأنه كان ملازم أهل العلم كان لما يعوز يمضي صفقة أو يعمل أي حاجة كان يسألهم الصفقة دي حلال ولا حرام ولا فيها شبهة لو قالوا حرام أو فيها شبهة لا يمكن يمضيها ولو قالوا هي حلال كان يمضيها بفضل الله قال صلى الله عليه وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس الله أكبر اللقمة الحلال لها ثمرة عشان كده حتى حضرتك تشوف مثلا ما شاء الله أولاد متربيين جدا ومؤدبين جدا وخلقين جدا و- وما شاء الله في العبادة زي الفل يقول لك أصل دول ولاد حلال دول ما أكلوش لقمة حرام وأنا بقولها ورب الكعبة بقول حقيقي أنا ثمرة ثمرة أم طيبة ربتني تربية طيبة وثمرة أب فاضل ربنا يحفظه ويشفيه يا رب العالمين رباني على اللقمة الحلال عمره ما أكلنا لقمة حرام بفضل الله طلعنا ولاد حلال فعلا فرق كبير جدا بأن أب يفرح بأنه بيجيب لقمة حرام ويأكل ولاده وبين أن أب يقول لا يمكن أدخل على ولادي لقمة حرام أبدا أخويا حبيبي والله الذي لا إله غيره الدنيا كلها ما تساوي ان انت تجري ورا لقمه ورا ورا لقمه ح- حرام سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين والحديث رواه مسلم ثم آه، في في ذكر النبي في اخر الحديث ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب مشكله عنده كبيره ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أخوي وحبيبي لو ألقيت في جوفك لقمة حرام لا تقبل لك عبادة أربعين يوم ولا يرفع لك دعاء أربعين يوم يساوي ده إيه جنب لقمة واللقمة هتعدي وهتروح وخلاص وهتنتهي سبحان الله ولا يبقى إلا عملك الصالح احرص أخويا حبيبي الدنيا ما تستاهلش إن أنت تنسى دينك وتنسى إن في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن أربع عن عن علم عن ماله عن عمره عن عمره آه، فيما افناه وعن ماله فيما وعن شبابه فيما عن عمره فيما ابلاه وعن شبابه فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به هتتسال ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ان الانسان ازاي ان هو يعني يكون ورع تكون ورع في نظرك عينيك ما تتمدش للحرام تكون ورع في سمعك ودانك ما تتمدش لحاجة ربنا محرمها ف- ت- تكون ورع في, في, في الشم لا تتلذذ بشم عطر من امرأة أجنبية عنك عياذا بالله تفضل تمشي وراها عشان تشم عطرها يكون عندك ورع في البطن لا تلقي في جوفك اي لقمه حرام ربنا يحفظنا ويحفظك ويرزقنا الحلال الطيب ان يكون عندك ورع في الفرج الفرج لا يمد الا للحلال لا تفعل به اي شيء كالعاده السيئه او عياذا بالله او تقع به في الزنا او لواط او غير ذلك يكون عندك ورع ان يكون عندك ورع في لسانك لسانك حصانك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ان الرجل لا يتكلم بالكلمه بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة سبعين خريفا وفراء يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة والعكس بقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة عايزين يكون في ورع في اللسان وفي العين وفي الودان وفي كل شيء يا جماعة في الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أخويا وحبيبي كل الجوارح هتشهد عليك احرص على اللقمة الحلال اوعى تفرح بأن أنت تبني بيت من الحرام اوعى تفرح بأن أنت تأكل ولادك وتسمنهم من الحرام اوعى تفرح بأن أنت تخلي ولادك في أعلى المراكز من مال حرام بل افرح أن أنت تعيش أولادك على الكفاف بس من لقمة حلال هيطلعوا عارفين حق الأب وحق الأم وحق ربنا قبل أي شيء هيطلع ابنك يبوس ايدك ويبوس ايد زوجتك اللي هي امه وهيعرف حقكم بفضل الله وهيبركم بفضل الله انما لو اكل حرام يقينا والله هيطلع عق الام والاب وهيكون اول واحد يحكر على مالك لان المال ده جاي من الحرام ربنا يرزقنا واياكم يا رب اللقمه الحلال محتاجين ان احنا فعلا نتخلق بخلق هذا الكوكب وباهل هذا الكوكب كوكب الورع اخويا وحبيبي تعالى نركب سفينه الفضاء عشان نرجع مره تانية عشان بكره نطلع رحله جميله قوي قوي ان شاء الله ونطلع لكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلا لو جاي تاني انسى كل